بسم الله الرحمن الرحيم يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة رحلة إلى الدار الآخرة يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار نتعرف سويا على معالم هذا الطريق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات المباركات مرحبا بكم في اللقاء الخامس مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة وقد تقدم الحديث في الدرس الماضي عن رحلة السعداء ونحن الليلة على موعد مع رحلة الأشقياء نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء وأكرر الكلام مرة أخرى عن أن بعض الإخوة بيسألوا عن المرجع في هذه الرحلة فالمرجع الوحيد الذي أدرس منه الرحلة هو الكتاب بتاعي هو رحلة إلى الدار الآخرة لكن قبل ما نبدأ الحديث الليلة عن رحلة الأشقياء كنت الحقيقة عايز أعرج على أمر في غاية الأهمية بل إن صح القول هو أهم كلام ستسمعونه في كل رحلة إلى الدار الآخرة اللي هو إيه؟ بعض الناس بيسأل بيقول الله طب أنت اللي لازم هتتكلم عن رحلة الأشقياء طيب رحلة السعداء ورحلة الأشقياء بعض الناس بيقول إيه؟ بيقول لك هل الإنسان مسير أم مخير؟ يعني إن كان ربنا سبحانه وتعالى قدر علي الشقاء وكتبني من أهل النار ففيما العمل؟ بعض الناس بيقولوا كده مسألة مهمة جدا يا إخوة مسألة في غاية الأهمية يعني دي أهم نقطة تسمعها النهاردة وعايزك تركز معاها جدا بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم فمسألة الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل والحديث رواه أحمد بسند صحيح يستدل حديث ثاني أيضا رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال لك ما هو ربنا اختار أهل الجنة واختار أهل النار الحديث الثالث الذي يستدلون به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا فتعالوا نشوف النقطة دي نشوفها بشكل علمي من خلال أربع نقاط أول حاجة نحب نقول إن كل ما في كتاب الله هل يعلمه كل البشر؟ والجواب كلا يعني حتى الأنبياء والمرسلين لا يعلمون كل شيء في كتاب الله والدليل على ذلك قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله خد بالك الشاهد هنا وما يعلم تأويله إلا من إلا الله هنا في وقف لازم هنا في الحتة دي في وقف لازم يعني لا يجوز ان انت تبصرها باللي بعدها وما يعلم تأويله إلا الله وتسكت وبعدين بعد إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى إذا لا يعلم تأويل القرآن على حقيقته كل إلا من؟ إلا الحق جل وعلا. يبقى مش كل الناس يعلمون ما في القرآن. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر موضوع مهم جدا احنا هنتناول خمس دقائق لكن في غاية الأهمية. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول الإمام أبو المظفر ابن السمعاني أنه قال سبيل معرفة هذا الباب اللي هو باب القضاء والقدر سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة فمن حاد عنهما يعني عن الكتاب والسنة ضل وتاه في بحار الحيرة ليه ده كله الشاهد جاي اهو قال لأن القدر سر خص الله به نفسه يبقى القدر سر سر خص الله به إيه؟ نفسه فلم يعلمه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا حتى قال بعض أهل العلم كلام ما زال الحافظ بن حجر حتى قال بعض أهل العلم لا يعرف سر القدر إلا أهل الجنة بعد دخولهم الجنة يعني مش هتعرف سر القدر اللي كان بيحصل في الكون ده كله واللي بيحصل لك شخصيا إلا إذا دخلت الجنة فاللهم اجمعنا في الجنة يا رب العالمين يبقى دي أول نقطة نتكلم فيها في مسألة القضاء والقدر النقطة الثانية مهمة جدا هل هناك أحد يستطيع أن يتهم الله عز وجل في عدله؟ يعني هل هناك حد يظن أن الله عز وجل يظلم عباده؟ حاشا لله هو إيه الظلم يا أخي؟ الظلم معناه في اللغة إيه؟ الظلم في اللغة تجاوز الحد وفي الشرع تجاوز الحد الشرعي طيب من الذي حد لله حدا حتى لا يتجاوزه؟ حد يقدر يحد لله عز وجل حدا؟ ما يستطيع لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فدي مسألة إيه؟ مهمة ولذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح قال لو أن الله ركز الحديث ده مهم جدا لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا لو معك قد جبل أحد ذهب وأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار يبقى إيه؟ شوف المسألة واضحة إزاي؟ لو ربنا عذب أهل السماوات وأهل الأرض فيعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من إيه؟ من أعمالهم يبقى مسألة الإيمان بالقدر قدر لازمة ولذلك جاء صحيح مسلم أن الرب العلي جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وثالث حاجة النقطة اللي احنا عايزين نتكلمها في مسألة القضاء والقدر إن القدر على أربع مرات القدر كم مرتبة؟ أربع مرات يعني قيد وكتب القدر في أربع إيه؟ مرات المرتبة الأولى قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة؟ بخمسين ألف سنة قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إيه؟ أن نبرأها من قبل خلق هذا الكون كتب كل هذا من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير الحديث يوضح الآية حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء يبقى دي أول مرحلة في كتاب إيه؟ كتابة القدر المرحلة الثانية هي الميثاق لإيه؟ الميثاق كما جاء في الحديث الذي رواه البزار والطبراني بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى ثم أفاض بهم في كفيه يعني قلبهم في كفيه سبحانه وتعالى فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فأهل الجنة كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم فأهل الجنة عباد ميسرون لعمل أهل الجنة يبقى في عمل اهو في أخذ بالأسباب فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار طب واحد يسأل سؤال يقول لك الله طب ما ربنا أخذ عليهم الميثاق وفي نفس اللحظة شهد له جميعا وبعد كده قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار طب ليه؟ خد بالك المسألة دي مهمة جدا لأن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون فربك عز وجل يعلم ان العبد فلان الفلاني او الاخت فلانة الفلانية هذا العبد لو جاء الى الدنيا وعرضت عليه كل اسباب الهداية لرفضها بمزاجه ولا غصب عنه؟ لا بمزاجه يبقى ايه ما تقوليش بقى مصير ولا مخير هو اللي هيرفض الهداية هو اللي رافض اسباب الهداية فالله عز وجل يعلم ان العبد ده بالذات هتجيله كل اسباب الهدايه وهو اللي هياخدها بنفسه فسيكون من اهل النار يبقى ربنا ظلمه؟ لا ما ظلموش. ثالث حاجه في كتابه القدر عند نفخ الروح، حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم يجمع في بطن امه أربعين يوما ثم على قدم مثل ذلك يعني 40 يوم برضه ثم يكون مضغه مثل ذلك برضه 40 ل 120 يوم ودي بدايه النفخ ايه؟ في روح الجليل ثم يبعث الله ملكا فيؤمر باربع أربع حاجات يؤمر بها الملك إيه هي؟ برزقه وأجله وشقي أو سعيد شقي إيه؟ أو سعيد وده بناء على إيه؟ على أخذ الميثاق في عالم الذره ان فلان ده هيبقى معروف ان هو لو جه الدنيا لن يقبل لكاء وفلان ده هيقبل لكاء ويكون من اهل الجنه فقال صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ فيه الروح فوالله ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه الزمان الطويل حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري فقال فإنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم ولذا قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم يعني ليلة القدر بيفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة للملائكة أمر العام كله بمعنى هيكتب لهم الأرزاق والأقوات والآجال مين هيموت ومين هيعيش ومين شقي ومين سعيد كل هذه الأشياء تفرق في تلك الليلة ولذلك رابع حاجة مناقشة في هذه المسألة إن إحنا كبشر دايما مترتب في عقولنا إن الأخذ بالأسباب هو ده الأصل صح ولا لا؟ بس الناس بيعملوا إيه؟ أغلب الناس يعني بياخدوا بالاسباب في امر الدنيا اما امر الاخره لا يعني لو تيجي النهارده تقول لواحد ايه يقول لك انا عايز اخلف تقول له طب هتعمل ايه يقول لك هتجوز اتجوز عشان ربنا يكرمني واخلف اقول له طب يا سيدي بلاش تتجوز وخلف يقول لك خلف ازاي ما لازم اخذ بالاسباب والزواج اخذ بالاسباب من اجل ايه الذريه يقول لك طب انا ايه هروح اشتغل تقول له طب ما تشتغلش ما تقعد في البيت ورزق يجي لك ان شاء الله يقول لك يا راجل ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه وبعدين اللي مرتب في عقل الناس ايه؟ ان من جد وجد وان من زرع حصد ومن طلب العلا سهر الليل طب نفس الشخص ده اللي بياخد بكل اسباب الدنيا تعالى بقى على امر الاخره تقول له صلي يقول لك لو ربنا عايزنا اصلي كان خلانا اصلي الله اذا كنت انت في امور الدنيا كلها بتقول ايه لازم اخد بالاسباب عشان ايه ابني طب ما هو اخره برضه دي جنه او نار تقول له صلي يقول لك لا لو ربنا عايزنا اصلي كان خلاني اصلي تقول للاخت اللي مش محجبه الحجبه تقول لو ربنا عايزنا نحجب كان خلاني اتحجبت تقول اللي بيعق الوالدين بتعقهم ليه يقول لك لو ربنا عايزني كويس كان هداني ليهم لا يبقى انت عايز الجنه ببلاش مش عايز تبذل اي جهد من اجل ايه من اجل الاخره لا زي ما بتاخد بالاسباب في امر الدنيا لازم تاخد بالاسباب في امر الاخره ولذا جاء في البخاري عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازه في بقيع الغرقى ثم قال الحبيب المصطفى ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله افلا نتكل ايه رايك بقى طب ما احنا اصحابك بقى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يبقى كفايه ان احنا نكون اصحابك وخلاص بقى نتكل ونقعد بقى ما نعملش اي حاجه فقال لا بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول رب عليه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أسباب ولا مش أسباب؟ أسباب إيه؟ فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى يبقى أسباب الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى لكن أنت بتاخد بإيه؟ بالأسباب المحسوسة عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك حديث أخير برضه قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة قيل يا رسول الله أفلا نتكل قال لا اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة يا رب اجعلنا منهم يا رب وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة والدليل على ذلك أهو في عمل أخذ الأزال فاكر الحديث اللي رواه مسلم عن ربيعة بن مالك اللي كان بيجهز ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم حب النبي انه يكرمه وحب انه يكافئه قال له ايه؟ قال سلني شيئا يا ربيعة قال اسألك مرافقتك في الجنة خلاص طب ما النبي يدعي له يا رب خليه معايا في الجنة وانتهت المشكلة والنبي مجرد دعوة صلى الله عليه وسلم لكن لا قال أو غير ذلك يا ربيعة قال هو ذاك يا رسول الله أنا مش عايز غير كده فقال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها إيه؟ درجة والحقيقة مسألة القدر المفروض إن هي تكون قوة دافعة لنا إن إحنا نقوم بحمل الأمانة والحق العبودية ليه؟ أنت لما تعرف أن الله عز وجل قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي أنت تطمع بقى تقول خلاص يبقى إذا طريق الجنة بالنسبة لي واضح وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم إيه؟ عن سبيله وطريق الجنة واضح وطريق النار واضح فاذا انا لما اكون عارف طريق الجنه وطريق النار اسحب كل ما اوتيته من قوه في ان انا ما اضيعش اي لحظه في حياتي في غير طاعه الله سبحانه وتعالى واحسن الظن بالله ان انا اكون من اهل الجنه المفروض معرفتي بالقدر تخليني ازداد ايه طاعه لله وتزداد يقينا فيما عند الله سبحانه وتعالى لكن الحقيقه البعد عن منهج اهل السنه حول الايمان بالقدر الى قوه مثبطه بمعنى ايه بعض الناس نتيجة ان هم ما عندهمش علم لا بالكتاب ولا بالسنة يقول لك ما خلاص ما هي المسألة قضيت من زمان قبل خلق السماوات والأرض ب 50000 سنة أهل الجنة اتعرفوا وأهل النار اتعرفوا أقول لك لا المسألة مش كده ما تاخدهاش بالمنظر ده لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح أن الرجل يعمل من عمل أهل النار زمانا طويلا لو كان هيأس من نفسه ما كانش هيخش جنة لكن إذا اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة يعني لو شفت واحد عنده 60 سنة وكلها أضعاف المعاصي اوعى تقول إنها في النار لأن منهج أهل السنة والجماعة إن إحنا ما نقولش فلان ده من أهل النار أو فلان ده من أهل الجنة لكن لو رأينا عليه آثار الصلاح نقول نرجو له الجنة إن شاء الله جل وعلا إن عاش على ذلك ومات على ذلك وأخلص النية لله ولا نزكي على الله أحد هذه المسألة اللي احنا إيه عايزين نوضحها ولذلك أنت سبحان الله أي شيء في الكون لا يحدث إلا بأمر الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والسر في القضاء والقدر في حاجتين يا اخوه حاجتين هما العلم والقدره العلم والقدره ولذلك انت في دعاء الاستخاره الذي جاء عند البخاري انت لما بتستخير بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم ليه؟ فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغيوب ثم تسال حاجه يبقى في ايه؟ علم وقدره هو ده السر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس ايه لا يعلمون بعدين انت تعلم ان ما فيش حاجه في الكون دي هتتم الا بامر الله ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن يصيبك ولو الدنيا دي كلها والله اجتمعت على انهم يعملوا اي حاجه ترضيك او تزعلك لن يكون الا بامر الله كما جاء ايضا عند احمد والترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الأمر ده قبل التفاوض أبدا رفعت الأقلام وجفت الصحف آخر حاجة في النقطة دي لأنها نقطة مهمة جدا مين أول من احتج بالقدر إبليس والمشركون الاثنين دول أول ناس أول ناس احتجوا بالأمر الكوني القدري على مخالفة الأمر الشرعي معنى الكلام ده إيه؟ يعني أول من قال إيه؟ أنا كفرت لكن كل ده بقدر الله لو ربنا عايزني مؤمن كان خلاني مؤمن طب انا عصيت ربنا كل ده بامر الله وبقدر الله لو ربنا عايز اطيع كنت فعل شوف ابليس قال ايه قال فبما اغويتني قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم وقال المشركون قالوا لو شاء الله ما اشركنا هو ربنا لو مش عايزنا مشركين ما كانش خلانا مشركين قالوا لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء يبقى واضح يا جماعه كده يبقى ما فيش حد في الدنيا يظن أن الله عز وجل يظلم الناس أبدا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي لا يمكن اوعى تتطرق لقلب أي عبد دي مسألة تقول لي أنا مسير ولا مخير وربنا كتب عليا الشقاء لا ما كتبش عليك الشقاء أنت خذ بالأسباب وربك عز وجل ييسر لك كل ذلك قدامك أيتين أهم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر انتهت والآية الثانية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا طب ربنا عياذا بالله يعني على ظن بعض أهل الضلال لو عايزك تخش النار كان يصل لك أسباب الهداية طب شوف ربنا يصل لك إيه بس بعد ما وصلنا ربك عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار طب ليه؟ ما هو مش عايزك تتوب ما كانش يعمل كده سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه وباب التوبة مفتوح حتى تغرفل وحتى تطلع الشمس المغربة عايز بعد ده كله تظن أن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يدخلك النار ده ربنا سبحانه وتعالى ولا كده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إذا خذ بالأسباب واعلم يقينا أنه لن يكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى لكن تأخذ بالأسباب وتحسن الظن بالله عز وجل وإياك أن تظن لحظة أن الله عز وجل يتطرق إليه الظلم سبحانه وتعالى يبقى لما تسمع كل اللي فات ده يبقى نقول ايه يبقى التوبه واجبه على كل عبد كما اجمع على ذلك كل اهل العلم ان انت تتوب قبل ان تخرج من الدنيا بغير توبه تصرخ تقول رب ارجعون لا هلا خلاص انتهت المشكله لا يمكن ترجع مره ثانيه والعبد يعلم يقينا انه سيترك الدنيا لا محاله قال جل وعلا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وقال جل وعلا وان الى ربك المنتهى فالحق وتوب توب إلى الله قبل أن يأتيك موت الفجر ذكرت جريدة القصيم في المملكة السعودية إن شاب كان مسافر شاب ده كان مسافر في طيارة إلى بلد أخرى فأمه فقال لها أنا هنام وعايزك تصحيني الساعة كذا قالت له حاضر فالمهم هو لما نام هي بتفتح الراديو لقت الأحوال الجوية متغيرة وال... والرياح سريعة ومش عارف ايه فخافت على ابنها فقالت لا أنا صحيت بالطيارة والرياح قوية بالمنظر ده يوم ابني يموت والله ما أنا مصحياه المهم بعد ما اطمنت ان الطياره طلعت وخلاص والميعاد عدى راحت بقى عشان تصحيه لقيته ميت شو سبحان الله اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده ويذكر الشيخ علي الطنطاوي في بعض القصص الذي ذكره ان في يوم من الايام كان واحد راجل معدي قدامه عربيه لولي فكان عايز يوصل لطريق معين فشاور له راح واقف له مفيش مكان في الكابينه اللي قدام فراح راكب فين في الصندوق اللي ورا فركب ورا راحت الدنيا ممطره مطر شديد جدا بط ورا لقى فيه ايه نعش اللي هو الصندوق بتاع الميت فلقى نعش ولقى ايه ولقى يعني غطا كده جلد او بلاستيك موجود فدخل جوه النعش وراح نايم جواه وراح حاطط على نفسه غطا ايه البلاستيك عشان المطر ما ينزلش عليه وهم ماشيين راح واحد تاني مشاور العربيه فراجل السواق قال يركب برضه في صندوق ركب ورا في صندوق بيبص ما لقاش حد ولقى نعش متغطي فظن ان في ميت جوه ايه جوه الصندوق شويتين الراجل اللي في الصندوق حب يطمن المطر خلصت ولا ما خلصتش فبيطلع هو بيحسب انه عامل bye bye يعني فبيطلع عليه كده يشوف المطر فالتاني بص الله الميت صحي راح ناطط من العربيه وميت شوف سبحان الله يعني شوف اخبار الله سبحانه وتعالى اينما تكونوا يدرككم الموت قصه ثالثه بيحكيها برضه الشيخ علي الطنطاوي انه بيقول لك في مره من المرات ناس راكبين اتوبيس باص كبير ومعاه ناس كتيرة جدا طبعا فالسواق وهو ماشي وماشي على سرعة كبيرة فجأة وقف في نص الطريق وقعد يبص كده فالناس تقول له انت وقفت ليه؟ قال لهم وقفت للشيخ الكبير ده اللي بيشاور لي هيركب معانا قالوا احنا مش شايفين حد قال لهم هو قدامكم اهو قالوا والله مش شايفين حد قال لهم ده خلاص اهو ركب طلع من الباب اهو جاي اهو وفجأة وجدوا الرجل قد مات من الذي صعد له؟ ملك الموت عليه السلام تعالوا نشوف بقى لحظة السكرات سكرات الموت في رحلة الأشقياء نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء قال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقال جل وعلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وقال جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اليوم تجزون عذاب الهون يقول لهم قبلها إيه؟ أخرجوا أنفسكم إيه السبب؟ عندما يبشر الفاجر أو الكافر بعذاب الله عز وجل وبنار جهنم والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرب الرحيم الروح بتاعته تتفرق في الجسد طب تخرج ازاي فتنادي عليه الملائكة ويقولون أخرجوا أنفسكم فلا يستجيب تدخل الروح وتتفرق في كل عرق ثم يجذبون الروح من كل عرق فيتألم كل جسده ولا حول ولا قوة إلا بالله والنداء اللي بينادوا بيه عليه إيه؟ اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون على اتباع آياته والانقياد لرسله حد يقدر يتخيل سخرة الموت شكلها إيه؟ تخيل معايا قول شداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه بيقول إيه؟ الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريب وغلي في القدور ولو أن الميت رجع فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم ذلك عند البخاري أن حبيبه صلى الله عليه وسلم كان بيده ركوة فيها ماء فكان يأخذ منها ويضع على جبهته ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وفي رواية اللهم أعني على سكرات الموت وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لكعب الأحبار يا كعب حدثنا عن الموت أنا عايز أعرف الموت ده شكله إيه فقال كعب نعم يا أمير المؤمنين إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذ كل شوكة بعرق كل شوكة دخل فين؟ في عرق ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى ودي سكرات الموت لمين؟ للمؤمن فكفى بالكافر عياذا بالله ربنا عافونا وعافيكم وجاء في قصص بني إسرائيل أن نفر من بني إسرائيل مروا بمقبرة فبعضهم قالوا إيه؟ لو دعوتم الله عز وجل أن يخرج لكم رجلا من القبر فأحكي لكم ما حس به أو ما درى له فجلسوا جميعا ودعوا الله عز وجل فخرج رجل من القبر وبين عينيه آثار السجود فقال يا قوم ما الذي حملكم على أن تدعوا أن أخرج من القبر والله لقد ذقت الموت منذ خمسين سنة ما سكنت مرارة الموت من قلبي أبدا حتى يومها ولا حول ولا قوة إلا بالله مع العظيم ولذلك أهل العلم قالوا إيه قالوا دواهي الموت بالنسبة للعصاة والكافرين ثلاثة إيه هما أول حاجة شدة النزع والسكرات ومر الحديث عنها شدة النزع وسكرات الموت ربنا يهون علينا جماعة سكرات الموت يا رب الداهية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت بالنسبة للعصاة والكافرين جاء في قصة بني إسرائيل أن إبراهيم عليه السلام سأل ملك الموت قال له يا ملك الموت كيف تأتي إلى العبد الكافر يبقى شكلك إيه أريد أن أرى شكلك على هذه الهيئة قال له لن تستطيع ما تتحملش فقال لا بل أريد فقال له فأدر وجهك عني خلي وجهك الناحية الثانية ولما أقول لك بص بص فأدار إبراهيم عليه السلام وجهه إلى الناحية الأخرى ثم أمره ملك الموت أن ينظر قال فنظرت فإذا أنا برجل أسود قائم الشعر شعر واقف منتن الريح أسود الثياب يخرج من فمه وأنفي لهيب النار والدخان فأغشي على إبراهيم عليه السلام ثم قال له بعدما أفاق والله يا ملك الموت لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه يبقى كفايه عليه قوي ان هو يشوف المنظر ده عند ايه؟ عند قبض روحي ولا حول ولا قوه الا بالله. اما المطيع يشوف ملك الموت في اجمل وابهى واحلى صوره. برضه ابراهيم عليه السلام يسال ملك الموت وكيف تاتي الى العبد المطيع المؤمن؟ قال ادر وجهك فادار وجهه ثم قال انظر فذكر ابراهيم عليه السلام من حسن وجهه وجماله ومنظره ما لا يعلمه الا الله ثم قال له يا ملك الموت لو لم يلقى المؤمن عند الموت إلا صورتك الجميلة لكان حسبه أن يكفيه وجاء برضو أيضا أن عيسى عليه السلام مر بجمجمة جمجمة يعني فضربها برجله فقال تكلمي بإذن الله جل وعلا فقامت الجمجمة وقالت يا روح الله أنا ملك زمان كذا وكذا يعني كنت راجل إيه من الملوك بتاع الزمان كذا وكذا وبينما أنا جالس وحولي الحشم والخدم والجواري والكل يعني المتاع الدنيا وإذا بي دخل علي ملك الموت فأزال مني كل عضو على حيالي ثم خرجت نفسي فيا ليت ما كان من تلك الجموع كانت فرقة يعني يا ليت ما كنت ملك ولا تأمرت على أحد أبدا ومن بين برضو المشاهد الغريبة التي يتعرض لها الميت سواء كان كافرا أو مؤمنا مشاهدة الملكين اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات الملكان الكاتبان فإذا كان العبد مؤمنا مطيعا رأى الملكان اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات رآهم على أجمل صورة فقال له جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق أجل السنة يا ما بتنا في مسجد الفتح ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب فرب مجلس صدق أجلستنا فيه وعمل صالح أحضرتنا أما إن كان فاجرا ربنا عفو عفيهم قال له لا جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح أحضرتنا وكلام قبيح أسمعتنا فلا جزاك الله عنا خيرا ولذا ذكر في بعض الأخبار أن الميت إذا وضع على خشبة الغسل نادى عليه منادي يقول في أثار يعني لا نذكر سندها لأنها أثار إسرائيليات لكن لا حاجة في أن نذكرها لا على سبيل الحجة أو الاحتجاج بها لكن على سبيل الاستئناس بها ذكر في بعض الأخبار أن الميت إذا وضع على خشبة الغسل نادى عليه مناد وقال أين لسانك الفصيح ما أسكتك أين صوتك الشقي ما أخرتك أين ريحك العطر ما أمتنك أين حركاتك ما أسكنك أين أموالك الكثيرة ما أفقرك الويل لك إن كنت عاصيا والبشرى لك إن كنت طائعا وتناديه الملائكة إذا وضع في القبر يا عبد الله تركت الدنيا أم الدنيا تركتك جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك أما عن الداهية الثالثة للموتى فهي مشاهدة العصاة والمجرمون لمواضعهم ومساكنهم في نار جهنم والعياذ بالله لأن الإنسان عند الموت هينادي عليه ملك الموت إما بأنه أبشر يا ولي الله بالجنة وإما أبشر يا عدو الله بالنار لا بد أن يسمع هذا ده يا ده يا ده فاللهم بشرنا بالجنة يا رب العالمين من بين دواهي الموت أيضا قبل ما نخش على رحلة الأشقياء حضور الشيطان عند الموت هذا لازم يكون لكل واحد لا مش لكل واحد لكن بعض الناس يحضر عندهم الشيطان عند الموت والدليل على ذلك كل حاجة نذكرها دليل إن شاء الله ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك ولذا ذكر العلماء إن الشيطان بيأتي للإنسان عند سكرات الموت في صورة أحب الناس إليه صورة أمه صورة أبيه وينادى عليه يا بني مت يهوديا فهو خير الأديان يا بني مت نصرانيا فهو خير الأديان فلا يزال كذلك إما أن يفتن وإما أن يثبت ولذا قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله إيه ما يشاء وهو ده معنى قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتحضرني قصة الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه عبد الله قال بينما أبي في سكرات الموت ورأسه على حجري إذ كنت أقول له يا أبت قل لا إله إلا الله والإمام أحمد يقول لا بعد لا بعد فتعجب الإمام أحمد إمام أهل السنة عند الموت لا يقول لا إله إلا الله فتعجب ابنه فلما أفاق أبوه الإمام أحمد قال يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا بعد قال لا يا بني ما سمعته ولكنه أتاني شيطان عند رأسي وقال لي فتني يا أحمد ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم وأنا أقول لا بعد لا بعد أي أنني ما فتك ولازم أفضل على ذكر الله وعلى طاعة الله لآخر لحظة حتى أموت لا بعد هذا الإمام أحمد ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال ولكن هذا ليس لازما لكل أحد بل من الناس من تعرض عليه أديان قبل موته ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع ذلك لأقوام وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع أشياء بعد التشهد اللي هي ايه كما جاء عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم فليقل اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب النار واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الشيطان بيكون حريص على انه يقتل الانسان في اللحظه دي ليه قال لك لان هنا هتكون الخاتمه كما قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل الزمان المفروض ده عمل ايه بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار طيب تعالوا نشوف بقى دواهي الموت ومراحل الموت من خلال القصيدة التي طلبتموها وهي قصيدة ليس البريء قصيدة للإمام العلم علي زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين يقول الإمام ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحم الكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن تمر ساعات أيامه بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن سفري بعيد وزادي لم يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني دع عنك عزلي يا من كان يعذرني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أنوح على نفسي وأنذرها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن دعني أسح دموعا لا انقطاع لها دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني وحولي من يروح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون واستخرج الروح مني في تغربها وصار ريقي مرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الياس وجدوا في شراء كفني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعني على الألواح منطرحا وصار صوتي خليل الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقه وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا عليه صلاة لا ركوع لها ولا سجودا عل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدم واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني وقال هل عليه التراب وقال هل عليه التراب وقال هل عليه التراب وارتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهانني صورة في العين إذ نظرت من هول أطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هانني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن وصيرت ابني عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن يا نفس كفي عن العصيان واغتنم فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسنة تعالوا نتعايش في عجالة سريعة مع رحلة الأشقياء بعدما تكلمنا في الدرس الماضي عن رحلة السعادة وهذه الرحلة هي تكملة للحديث السابق الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح حينما تكلمنا عن رحلة السعادة قال صلى الله عليه وسلم عن رحلة الأشقياء وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب صحيح نفس خمسة أي إنسان في الدنيا ما يحبش ربنا وما يطيعش ربنا يبقى نفسه خبيث وبعدين السؤال يا إخوة والأخوات عايز أسأل سؤال صغير هو ربنا ما يتحبس ربنا سبحانه وتعالى ما يتحبس طب أنا عايز كل واحد مننا دلوقتي بالله عليكم يجلس كده ويجيب ورقة وقلم ويقعد يكتب نعم ربنا عليه يعد النعم اللي ربنا أنا عندها عليه ويشوف النعم قد إيه يقدر يعد أنا حاولت أعمل الحكاية دي مرة جلست مع نفسي كده وقعدت أعد نعم ربنا علم الله سبحانه وتعالى ساعة ونص ما استطعت أن أحصي نعمة واحدة نعمة الإسلام يعني الثمار اللي خدتها من نعمة الإسلام ساعة ونص ما تستطيع أن تحصي قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها متخيلين المنظر اللي بحكي ده متخيلين المنظر اللي بيقول عليه النبي عليه السلام عند موت هؤلاء الأشقياء يأتيه ملائكة سود الوجوه يا الله وقبلها بيقول غلاظ شداد وده كان وقف ملائكة ايه؟ ملائكة النار كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه الملائكة اللي هيجوا للعبد العاصي أو الفاجر أو الكافر هتكون ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه تخيل معهم المسوح من النار فيجلسون منه قد ايه كم ملك مد البصر زي ما قلنا مد البصر ده ممكن يجيب لو انت فوق برج القاهره ممكن يجيب لك 20 كيلو كل دول ملائكه كل دولت ملائكه سود الوجوه معهم مسوح من النار ربنا عفو عظيم ورغم ده كله ياتي ملك الموت بالصوره التي حكاها لابراهيم عليه السلام اللي هو ايه ياتي وجه اسود وشعر واقف والنار تخرج من ايه من انف ومن خريط عليه السلام شوف المنظر المرعب ده ومع ذلك يأتيه النداء يا أيتها النفس الخبيثة ده لو ملك الموت ما نطقش ده كفايه كفايه المنظر اللي الراجل شايفه ورغم ذلك تأتيه البشرى بالنار أيضا عند هذه اللحظة ربنا يعافينا ويعافيكم يا إخوة الله ويعافينا جميعا يعافي كل الحاضرين وكل المسلمين تخيل المنظر والذي ملك الموت يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى أي شيء إلى سخط من الله وغضبه الحق نفسك وراجع نفسك النهارده والله ما اتمنى اي حد فينا انه يتعرض لهذا الموقف يجلس ويشوف ملائكه سود الوجوه وينادي عليه ملك موت يا ايتها النفس الخبيثه متخيل انا عايز اسال دلوقتي الاخ اللي ما في اخوه كتير لسه برضه يعني ما اقصدش يعني اخوه ملتزمين لا في شباب لسه بيحضروا لاول مره لسه لحد النهارده ما بيصليش او بيصلي بس مقطع عايز اقول له يا اخي حبيبي في الله بالله عليك انت متخيل ملك الموت لو جالك على الحاله دي وانت ما بتصليش او انت بتقطع في الصلاه هينادي عليك يقول لك ايه؟ يا ايتها النفس الطيبه ولا الخبيثه اقعد مع نفسك صالح نفسك شويه الاخت اللي لسه يمكن حاضر النهارده لاول مره لسه ما لبستش حجاب بالله عليك لو جالك ملك الموت وانت من غير حجاب يصيبك الموضوع ده يصيبك تلقى الله عز وجل عريان ما ينفعش ده انت مسلمه والله عز وجل وجه الحديث والخطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ومين ونساء المؤمنين ما انت مؤمنه ونساء المؤمنين يعملوا ايه يا رب يثنين عليهن من جلابيبهن النهارده اللي بياكل من الربا يصروا يعني اللي بياكل ربا النهارده متخيل ملك الموت هيجي هينادى عليه ازاي طب اللي واكل حقوق البشر ويقول لهم اذا كنتوا تقدروا تثبتوا اثبتوا لا هيثبتوا بس امام الله وهياخدوا حقوقهم كلها مش فلوس حسنات لو عليك فلوس ردها الحق نفسك قبل ما يدخل عليك ملك الموت فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم ايه يرجعون ما يقدرش خلاص حتى مجرد ان يوصي يحال بينه وبين الوصيه اللي بيعق والديه بالله عليكم اللي بيعق والديه يرجع لنادي بعد الدرس ده يقبل الارجل قبل الايدي بص ايديهم ورجلهم يا اخي سبحان الله يعني انت لما تفعل ذلك انت عابد لله لان اللي امرك بكده هو ربنا هو اللي امرك بكده ربنا سبحانه وتعالى واللي بيأذي جيرانه بيقطع ارحامه بنقول له ملك الموت هيجي ينادي عليك يقول لك ايه واللي النهارده بيشرب الخمر او المخدرات او اللي بيشرب دخان هيجي لك ملك الموت ينادي عليك بايه تخيل واحد لو جاله ملك الموت وعلبه السجاير في جيبه يقول له ايه تخيل لو ازازه الخمره جنبه تخيل لو عياذا بالله سيجاره البامبو محطوطه في المخده عايزين نصالح انفسنا والله علم الله سبحانه وتعالى ما اريد لكم الا الجنه والله والله يعلم رب سبحانه وتعالى انا ما اتمنى اني اخ قاعد قدامي او اخت قاعده النهار الله تعذب ولو لحظه في نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم انا قلت لكم خمس قصص سريعه جدا لبعض الصور من نهايه الاشقياء ربنا يجعلنا من السعداء جميعا تخيل بعض الناس بيقولوا في بعض الاماكن بلغوا ان بعض الشباب والفتيات بيدخلوا حمام سباحه مغلق وبيقفلوا على نفسهم ما بيدفعوا فلوس للحارس من اجل ان يجلسوا في هذا المكان فظنوا في بدايه الامر انهم اقارب لكن لما تحروا عرفوا بعد ذلك ان هم شباب بيغزلوا بنات وبيخرجوا معاهم عياذا بالله ويفعلون الفاحشه داخل حمام السباحه المهم راحوا فجاه جابوا امر بان هم يدخلوا ويفتشوا هذا المكان وكسروا الباب ودخلوا واذا بمفاجاه اعجب من الثاني ايه هي المفاجاه 18 شاب وفتاه تسع شباب وتسع بنات ال 18 جثه هامده في حمام السباحه عرايا شوف الخاتمه السيئه عياذا بالله ايه اللي حصل اللي حصل حاجه بسيطه قاعدين في حمام السباحه عياذا بالله بيفعلوا الفاحشه ويعصي الله عز وجل مش مكفيهم ده كله واحد منهم قال لا ان احنا لازم برضه ايه نولع اغاني على حافة الحمام السباحة ونسمع أغاني ونتلذذ بالأغاني مولعين الأغاني وجايبين تسجيل ضخم جدا وبعدين واحد منهم راح عشان يعلي الصوت التسجيل ويعمله فين؟ في المية كهرب المية فالكل ماتوا على تلك الخاتمة السيئة نسأل الله العفو والعافية واحدة ثانية أخت بتحكي قصة عجيبة تقول دخلت عيادة أكشف عند دكتور فلقيت فتاة دخلت متمالكة جدا ولابسة لبس في غاية التبرج فقربت منها قلت ادعوها الى الله عز وجل لعل الله ان يفتح قلبها فراحت قالت لها كده بالبسمه الحاليه والاسلوب الجميل ده احنا قلنا دايما احنا عايزين نرفع شعار البسمه والرحمه فقالت لها يا اخت ربنا يحفظك ويبارك فيك يعني الحجاب ربنا يبارك فيك الحجاب تلقي الله عز وجل وانت محجبه وانت عفيفه وانت مسلمه وكانت قاعده تذكرها بالله سبحانه وتعالى المهم الاخت ديت راحت ايه ردت عليها رد شديد جدا وقالت لها لو سمحت اتفضلي قومي من جنبي قامت من جنبها فقبل ما تدخل عند الدكتوره قالت برضه اقول لها كلمه اخيره لعل وعسى قالت لها يا اخت ربنا يحفظك بالله عليك لو دخل عليك ملك الموت دلوقتي تقول له ايه؟ قالت لها اقول له ايه؟ اقول له كش شوف الاستهزاء عياذا بالله شوف عياذا بالله لما يطمس على قلب انسان فبتهزر قلت لها اقول له كش فالاخت المحجبه دي قالت سبحان الله معقولة في إنسان في الدنيا يصل به طمس القلب للدرجة دي أنها تستهزأ بملك كريم من ملائكة الله جل وعلا قالت فنادوا علي فلانة اتفضلي دخلت الكشف بتقول خرجت من الكشف لقيت الناس بتصرخ وتبكي ويقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون فين يا جماعة؟ قالوا الفتاة اللي كانت قاعدة جنبك ماتت دلوقتي دخل عليها ملك الموت وماتت في تلك اللحظة ولا حول ولا قوة إلا بالله شاب أيضا مات أخوه راح يدفنه فلما انتهى من دفنه أراد أن يعني يفك الرباط اللي على الكفن عشان يطلع عليه وينظر إليه النظرة الأخيرة نظرة الوداع فنظر إليه وإذا به يرى مفاجأة كادت أن تضيع عقله إيه هي المفاجأة؟ وجد رأس أخيه قد تحول إلى رأس كلب فخرج وهو في غاية الذهول القصص دي حقيقة يا إخوة والله خرج وهو في غاية الذهول إزاي؟ ففضل يتلقى العزاء وهو شارد مش عارف إيه اللي بيحصل لحد ما روح بيته واتصل بمرات أخيه زوجته فقال لها يا فلانة ايه اللي حصل؟ قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها شاهدت منظرا عجيبا في قبر اخي، قالت له ايه هو؟ قال لها حينما فككت الرباط من على راسه وجدت راسه قد تحول لراس كلب، قالت لا عجب في ذلك. ازاي انت عارفه؟ قالت له انا كنت حاسه ان يحصل له كده. ازاي حصل دوت؟ قالت له اخوك عمره ما سجد لله سجدا، واللي قرب من ده كله كان اذا سمع صوت المؤذن يقول سكتوا الكلب ده. سبحان الله كل ما يسمع صوت المؤذن يقول سكتوا الكلب ده فمسكه الله الى كلب في قبره شوف الخاتمه اصعب قصه بقى قريتها في القصص دي كلها قصه عجيبه جدا قصه شيطان لا اقول انسان ما اقدرش اقول ده انسان قصه شيطان او ذئب بشري هذا الشاب كان يراود الفتيات واذا استطاع ان ينال منها ما اراد تركها في يوم من الايام جه لفتاه جميله ومن اسره عريقه واستطاع أن يكيد لها حتى عياذا بالله سلبها أغلى ما تملكه كل فتاة سلبها شرفها وعرفها عياذا بالله الفتاة أصبحت حامل بقت تطرده في كل مكان القصة دي أهديها لكل شاب يتجرأ على محارم الله أو اتقي الله في بنات الناس المثل بيقول اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بطوله فهذا الشاب يعمل ايه؟ فضل يتهرب منها طبعا عادي معروف ان اللي اخلاقه كده لازم يتهرب منها فضلت الفتاة المسكينة تبحث عنه يمنة ويسرى يمنة ويسرى مش لاقياه لحد ما وصفه بالعافية قالت له أنا حامل ولازم تنقذني أنا هتصدح قدام أهلي ففضلت عيني في الحزن والعياده لحد ما أصبحت بالبلد كده جلد على العظم فين وفين فاتصلت به فدبر لها مكيدة شيطانية أكبر من المكيدة الأولى قال لها طيب أنا ممكن أتجوزك بس بشرط إيه هو؟ إن مامتك أو أمي تشوفك وإذا وافقت عليك هتجوزك ساعتها اهم حاجه ان انت تعجبيها كده وخليكي ايه يعني اسلوبك حلو معاها وفي اللحظه ديت قال لها تعالي الشاليه بتاعي اللي في المكان الفلاني الساعه كذا هتلاقي امي جالسه روحي اقعدي معاها ويعني دردشي معاها وان شاء الله لو قالت لي ان انت عجبتيها هجوزك على طول في نفس اللحظه عمل ايه عزم بعض الشباب قصد الشياطين اللي كانوا على شاكلته قال لهم انا عازمكم على فتاه تفعلوا معها ما كما تريدون وراحوا في نفس الموعد قال لهم انا عايزكم يعني مش عايز حد فيكم يتركها أبدا كل واحد فيكم يستطيع أن يفعل مع أي شيء يفعله عياذا بالله هذه الفتاة كان سبب معرفتها بالشاب ده مين أخته كانت هي زميلة أخته واتعرفت على الشاب ده من خلال أخته وهو استطاع أن يفعل معها هذا الأمر المهم في الساعة المحددة الساعة الرابعة عصرا كان ميعادها مع إيه؟ يعني هو بيقول إنها أمه اللي قاعدة هناك وهم الشباب اللي كانوا قاعدين هناك الساعة 4 إلا 10 أخوها أخو البنت ديت جاله مرض شديد جدا ولازم يتنقل المستشفى عشان أقدار الله سبحانه وتعالى فتعمل ايه؟ عايزه تروح هي مظنه ان حماتها او حمات المستقبل هتكون قاعده في نفس المكان فلازم اروح عشان تشوفني عشان لو عجبتها اتجوز بقى وتتفق علينا هذا العار الذي ايه جئت به. ماذا تصنع؟ راحت اتصلت باخت الشاب ده. يا فلانه ايوه قالت لها انا دلوقتي على موعد مع امك اللي هي ام الشاب ده مع امك في الشاليه بتاع فلان بتاع اخوك. وعايز اروح له بس انا مش قادر اروح هناك لان اخويا مريض هروح للمستشفى وهتاخر عليكم ساعه واحده بس واجيلكم فممكن انت تروحي تقعدي مع مامتك تصبريها لحد ما اجي قالت لها ممكن وانا ما اعرفش ان في ميعاد ما بينك وما بينها لكن عموما انا رايح وذهبت اخت الشاب الى نفس المكان كما تدين تدان الله ربك لا يترك احدا يمهل ولا يهمل ابدا سبحانه وتعالى وذهبت الفتاة أخت الشاب بهذا الذئب البشري ذهبت إلى هناك زمايل الشاب ده ما يعرفوش أخته فانقضوا عليها جميعا وانتهكوا عرضها واحدا واحدا وتركوها جثة هامدة بلا حرام فجأة بعد ساعة جاء هذا الشاب ودخل ها عملتوا ايه قالوا له بيضنا وشك عملنا كذا وكذا وكذا قال لهم يعني دعالهم ودخل بقى عشان يطمئن على اللي حصل هو عمل كده ليه علشان لما يدخل عليها بالمنظر ده لا انا كنت ناوي اتجوزك لكن طالما اعتدى عليكي واحد واثنين وثلاثه واربعه انا ما اتشرفش اتجوز واحده زيك تخيل شوف الطريقه اللي فكر بيها فدخل لقى مين وجد اخته يا الله على الصدمه وعلى الدهشه اللي وصل لها اختي بقى انا دبرت المؤامره دي للبنت ديت اختي هي اللي تقع فخرج في ذهول شديد وما كان منه الا ان وصل الى سيارته واخرج الطبنجه وضرب نفسه بالرصاص ليموت على تلك الحال كما تدين تدان في قصص بني اسرائيل ان رجلا كان عنده حانوت يعني دكان وكان رجل ملتزم وعابد لله سبحانه وتعالى وزوجته عابده لله وكان في راجل بيجيب لهم كل يوم الميه يسالهم يحط لهم الميه في الحوض اللي في البيت عشرين سنه هذا الرجل لا ينظر الى زوجة هذا الرجل العابد ابدا في هذا اليوم الرجل العابد ده راح الدكانه بتاعته وفتح وبيبيع اثار ولا علاقه جات له واحده فبتشتري منه فمدت ايديها تديله فلوس فنظر الى يديها ففتن به فامسك يديها ثم تذكر بعد ذلك ان الله مطلع عليه فترك يديه واغلق الدكان وعاد الى البيت قال لا يوم يبدا بمعصيه ما فيش على بيع ولا اشتري اروح فذهب الى البيت فزوجته قالت له ده حصل امر غريب جدا عندي قال لها ده انا اللي حصل عندي امر غريب قالت له لازم احكي لك الاول فقال لها اتفضلي قالت له الراجل السقه اللي بيجي لنا بقاله 20 سنه عمره ما بص لي يخبط خبطه او ما انا طالعه فوق يوم داخل فاتح الباب حاطط الميه في الحوض وينصرف النهارده لقيته طالع لي على السلم ومسك ايدي ومشي تاني فقال لها نعم دقة بدقة ولو زدت لزاد الصفقة فيا إخوة يا من تتعرضون وتجترئون على حرمات الله عز وجل اتقوا الله اللي بيتهم الإزاز ما يحدش الناس الطوب من ضمن القصص العجيب الذي قرأته هو من قصص بني إسرائيل قال رب بن منبه كان في ملك من الملوك كان في غاية الغطرسة والكبر عياذا بالله في يوم من الأيام قال لهم حضروا لي لبس عشان اخرج يجيبوا لي لبس مش عاجبه اللي بعده مش عاجبه لحد اما لسه على ايه لبس عجبه هاتوا لي الدواب الدابه دي مش عجباني لا دي مش عجباني قعد يرقي لحد لما خد ذنب وخرج بره اول ما خرج نفخ الشيطان في انفه فاصبح في غايه الكبر كل اللي يسلم عليه ما يردش عليه لحد اما جاني رجل رس الهيئه رجل شكله فقير جدا فقال ان لي اليك حاجه قال له اليك عمي يلا مع السلامه قال له لا والله لن اتركك انا لي اليك حاجه لازم اقول لك عليها فاخذ بلجام الفرس وبعدين قال له طب بس وقع اقول لك في ابنك فوقع فقال له ماذا تريد؟ قال له انا ملك الموت اريد ان اقبض روحك الان قال خلاص تقبض روحي زي ما انت عايز بس انظرني استناني لحد ما ارجع الى اهلي واوصيهم وافعل كذا وكذا قال لا والله لا اتركك ابدا فقبض روحه على تلك الحاله بعد لحظات يسيره لقي ملك الموت عليه السلام عبدا مؤمنا فقيرا حييا تقيا فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له إن لي إليك حاجة قال مرني بما شئت ما لا قريب قال له أنا ملك الموت قال أهلا وسهلا بمن طالت غيبته علي فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلي من أن ألقاه منك فقال له اقض حاجتك التي خرجت لها أنا مش عايز حاجة والله ما لي من حاجة أغلى ولا أحب ولا أفضل من لقاء الله سبحانه وتعالى فقال له ملك الموت إذا فاختر على أي حالة شئت أن أقبض روحك تحب أقبض روحك وأنت عامل إيه؟ قال وتستطيع ذلك؟ قال إني أمرت بذلك إن أنت تعمل اللي أنت عايزه قال فانتظر حتى أتوضأ وأصلي فإذا سجدت فاقبض روحي ساجدا فانتظر حتى توضأ وصلى وسجد فقبض روحه وهو ساجد لله عز وجل تعالوا نكمل الحديث بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده ليه ايه الروح الملائكه جايه بتنادي عليه وبتبشره بعذاب الله فالروح تعمل ايه تتفرق في الجسد فينتزعها اللي هو مين ملك الموت عليه السلام كما ينتزع الصفوف الكثير الشعب من الصوف المبلول عايزك تتخيل المنظر ده شوك من حديد دخل جوه قطعه صوف مبلوله لما تيجي تنزعها تطلع ازاي تقطع في الصوف وتقعد تهري كل حته فيه وتفتنه ده اللي بيحصل مع روح العبد الكافر او العاصي او الفاجر ربنا يعافينا ويعافيكم بقول لك المساله كبيره قوي والله احنا ما نستحملش الكلام ده عشان كده بنتفق من دلوقتي ان احنا نطيع ربنا بنتفق من دلوقتي ان احنا نتوب لله ونلحق نفسنا فالمهم قال فتقطع معها العروق والعصب العروق والعصب يتقطع مع مين؟ مع خروج الروح كل حته في جسمه بتتقطع والروح بتخرج قال صلى الله عليه وسلم فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء يا الله ايه ده ايه ده كله كل الملائكه يلعنوه تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند الحسن يقول اني ارى ما لا ترون أطت السماء أنت وعانت وحق لها أن تؤت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع كل موضع أربع أصابع ملك ساجد أو راكع تخيل بقى كل دولة العون والملائكة التي بين السماء والأرض وملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة لحد السبعة كل دول يلعنون كل دول يلعنون اسمع الحديث الثاني كما عند مسلم النبي عليه الصلاه ليه؟ انه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور هو قبلة اهل السماء السبعه. كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يا الله كل دول يلعنون كل دول يلعنون أعدادهم قد إيه ما يستطيع أن يتخيلهم عقل بشر فيا رب سلم سلم استرنا ولا تفضحنا. تخيل يعني عشان كده بقول والله يا أخويا وحبيبي يعني ما بتصليش الحق نفسك الحق نفسك والله خايف عليك والاخت اللي ما اتحجبتش انا عمال اركز على الحته دي انا بالذات بقول خايف على كل اخت مش محجبه خايف عليها والله وخايف على كل اخ لحد النهارده مصر على المعصيه يا اخوانا عايزين نلحق نفسنا فالمهم شوف سبحان الله يعني فاتيه كل ملك كل ملك ينعمه يا الله والله يا جماعه لو ما كانش الكلام عن رحله للدار الاخره ده سبب لدخولنا الجنه يبقى بلاش منه احنا النهارده الدرس الخامس يعني عدى ربع السلسله ربع السلسلة غيرت فينا ايه؟ اسأل نفسك اقعد دلوقتي. قول ربع السلسلة عدت. يعني ربع الرحلة قطعناها. يا ترى هنكملها ولا لا؟ يا ترى أنا تبت من الذنوب اللي فاتت ولا لا؟ يا ترى أنا اتغيرت ولا لسه؟ مفيش حاجة اسمها أنا كده. أنا كده دي بره الإسلام. جوه الإسلام أنا ألبس ثوب الإسلام. ربي أمرني بإيه؟ رسولي أمرني بإيه؟ صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام لأي أخت. ربك أمرك بإيه؟ ورسولك صلى الله عليه وسلم أمرك بإيه؟ لازم. لازم نطاع لله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم فتغلق ابواب السماء يعني ابواب السماء كانت مفتحه فتغلق امام هذا العرض ليس من اهل باب خد بالك من الحته دي ليس من اهل باب الا وهم يدعون الله عز وجل الا تعرج روحه من قبلهم يعني كل ما يحسن يا رب الروح دي ما تجيش من عندنا احنا مش عايزينها قال صلى الله عليه وسلم فياخذها اي ملك الموت فاذا اخذها اخذ الروح دي لم يدعوها مين هم الملائكه اللي هم كانوا قابلين اللي بيساعدوه على طلوع الروح لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح اللي هم جايبينها من النار ربنا عافينا وعافيكم فشوف ابواب السماء تغلق لان ما كانش في اعمال صالحه اصلا بتطلع من المكان ده ما هو العبد نفس الموضع اللي كانت اعماله بتصعب منه هو نفس الموضع اللي روحه هتطلع منه نفس الموضع نفس المكان طب المكان ده ما كانش فيه اي عمل صالح بيطلع ولو طلع عمل صالح كان هو بيحبطه كان يعمل عمل ثاني يحبط بيه العمل الاولاني فاللي يحصل ايه لا تفتح له أبرزة تغلق عشان كده لازم تعرف أن المعصية بتخلي العبد يستحق مقت الله وغضب الله بل ويستحق أن يكره من الكون كله كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم وإن الله إذا أبغض عبدا سبب المعاصي والذنوب اللي وقع فيها اللي يحصل نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض إكراه وينادي جبريل على ملائكة السماوات السبع كلهم يا ملائكة الرحمن إن الله يبغض فلانا فأبغضه لدرجة إن هم يكرهوا مجرد إن هم يعرفوا إن دي روح يقولوا يا رب ما تخليش تطلع من ناحيتنا إحنا مش عايزينها مش عايزين نروح من ناحيتنا المهم إن الملائكة تأخذ روح هذا العبد الملك الموت قال صلى الله عليه وسلم فيخرج منها كأنت بريح جيفة وجدت على وجه الأرض يا رب سلمنا يا رب استرنا ولا تفضحنا ويخرج منها كأنت بريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان ويسمونه بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا حتى ينتهى بها أي بروحه إلى السماء الدنيا فيستفتح له يطلبون فتح السماء فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط شوف الفرق بين التكريم اللي ذكرناه في الدرس الماضي في رحلة السعداء وبين الإهانة ديت أبواب السماء لا تفتح لا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة وهي مستحيلة إيه هي الحالة دي؟ لو دخل الجمل من خرم الإبرة هل ممكن ده يحصل؟ مش ممكن أهو لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى ممكن الكافر أو الفاجر يدخل جنة الرحمن جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى العبد الصالح ربنا ليه؟ اكتبوا كتاب عبدي طب ايه؟ عبد هو ده عبد ده اللي يستحق انه يكون عبد ليه انما عند بقى ليه قال اكتبه كتابه ده مش عبد ده ما يستحقش ان نخليه عبد ليه ليه لانه كان بيعصى ربنا وما بيطيعش ربنا ولو عصى طب ما تتوب لا مش هتوب طب انا النهارده مش هفتح حجاب ومش هلبسه طيب براحتك اهو كلام اهو لا ده انا هتوب النهارده والبس حجاب يا ربنا يكرمك ويتقبلك ان شاء الله شوف هو ده هو ده المحك ان احنا النهارده لازم نتوب لازم النهارده نلحق نفسنا ان لازم والله لا احد فينا يضمن ان يعيش الغد فيقول جل وعلا اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى ثم يقال اعيدوه الى الارض ليه؟ فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى فاثناء الحاجات دي كلها ما بتحصل هذا العبد العاصي او الفاجر او الكافر في اللحظه ديت بيكونوا بيغسلوه وبيكفنوه والله اعلم هيصلوا عليه ولا مش هيصلوا عليه الله اعلم وبيحملوه ليدفن في القبر في تلك اللحظه في اثناء ما كل ده بيحصل المراسيم دي كلها في السماء والاشياء دي كلها في الارض في اثناء اللحظه ديت يامر الله عز وجل ان تطرح روح هذا العبد الى الارض مره اخرى مش تنزل كده جيل لا تطرح ترمى فتنزل ترتطم في جسده فتمزق جسد هذا العبد قال صلى الله عليه وسلم فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده قال صلى الله عليه وسلم فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه خلاص مشوا مشوا خلاص سابوه هيسيبوه كل العذاب ده أيوه يسيبوه كل العذاب ده خلاص ذهبوا وتركوك ولو بقوا معك ما نفعوك ما يستطيع أحد أن ينفع أحدا الذي يثبت هو الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملكان ملكين في القبر فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك ها ها لا أدري فيقولان له ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي اسمه الملكين يقولوا ايه محمد اسمه محمد فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك فتقول له الملائكة لا ضريت ولا تلت ربنا يعافينا ويعافيكم من ربك لا أدري هو صادق هو كان لا يعرف ربه ما يعرفش من ربه كان ربه الجنين كان ربه الزوجة والأولاد كان ربه المتعة الرخيصة كان ربه المنصب كان ربه أي حاجة في الدنيا إلا الله عز وجل ما كانش ليه رب كان لا يعرف ربه ما دينك هو عمره ما فكر في الدين هو كل اللي فكر فيه عايش النهارده موتنا بكره ما تقوليش دين انا ما اعرفش دين انا عايز اعيش واتمتع وافرح والواحد ما بيعيش غير مره واحده ايوه ما بيعيش غير مره واحده ملهاش لازمه اصلا وما الحياه الدنيا الا متاع ولا لها لازمه الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما لو كانت يا اللي حريص على الدنيا اللي خايف على دنيتك لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يبقى ما دينه والله ما اعرفش انا ما, ما كانش ليا دعوه بالدين انا في ناحيه والدين ده في ناحيه ثانيه طب ومن الرجل الذي بعث فيكم مين اسمه محمد صلى الله عليه وسلم والله ما اعرفه اما الناس يقولوا صلى على النبي بقول عليه الصلاه والسلام انما اتبعه والله لا اعلم شيء عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو كان قدوته اللاعب الفلاني والفنان الفلاني والراقص الفلاني اما محمد فلا يكون قدوه الا للابرار نسال الله ان يجعلنا منهم جميعا يبقى كل المصائب دي تحل على هذا العبد مره واحده كده في القبر يا الله كل ده في هذه الحفره صندوق العمل يا اخي صندوق العمل اللي عايز تلاقيه في القبر اعمله دلوقتي انت هنا بتغرس بتزرع وهناك تحصد شوف تخيل لما يجي له كل الشر ده في لحظات واحده قال صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء ان كذب ومش هيقول عبدي نص الحديث ما قالش عبدي في العبد المؤمن قال ايه صدق عبدي هو ده عبدي انما هنا قال ايه ان كذب شوف بقى المصائب اللي هتحل عليه ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب فيقول فافرشوا له من النار يا رب عافينا وافتحوا له بابا من النار فراش النار بالضرب النار باب مفتوح الى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره الله طب ده كفايه اللي فات ده لا مش كفايه لأن الله عز وجل يفتر له العباد صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب صل المهم تصلي وبس المهم انك تصلي مش قادر تغتسل ولا تتوضا تيمم كل حاجة في الدين يسر يا إخوة كل حاجة في الدين الدين ميسر عشان كده لما تسيب اليسر ده تجد العسر ربنا يعافينا ويعافيكم قال فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه خد بالك من اللي جاي ويمثل له رجل قبيح الوجه هي ناقصة مش كفاية ده كله لا لسه فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول لهذا الرجل الميت فيقول له أبشر بالذي يسوق وده على سبيل السخرية لأن البشرى لا تأتي إلا في خير أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد ما كنتش مصدق إن في عذاب في القبر كنت بتنكر عذاب القبر وتقول يا عم قبر إيه ونعيم إيه وعذاب إيه اللي بيضحكوا علينا اسمع وشوف فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر يقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا يا رب استر يا رب يا رب استر يا رب يبقى الفراش من النار والغطاء من النار ويفتح له باب الى النار ويرى مقعده من النار وتختلف اضلاعه بضمه القبر وياتيه عمل خبيث والله يا اخوه والله يا اخوات والله لو لم يكن لهذا الرجل عذاب الا بس انه يرى عمله الخبيث معه في قبره الى قيام الساعه كل ما يشوف ويفتكر ان هو من اهل النار كان كفايه صح ولا تخيل لو واحد يشوف كده عمل الخبيث معاه في القبر قاعد معاه وشه في وشه يفضل معاه لحد يوم القيامه يفضل قاعد طول ما هو قاعد يبشره بالنار طول ما هو قاعد يبشره بالنار ده كان يبقى لوحده كفايه اخر جزء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم يقيض له اعمى اصم ابكم ثعبان شجاع الذي ينكرونه يقيد له اعمى حديث كما قلنا رواه احمد وابو داود والحاكم بسند صحيح ثم يقيد له اعمى اصم ابكم خد بالك من الحته دي في يده مرزبه المرزبه دي شكلها ايه قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لو ضرب بها جبل لكان ترابا متخيل تخيل المنظر عامل ازاي جبل لو انضرب بالمرزبه دي يبقى تراب كله امال احنا نستحملها ازاي ما نستحملش والله ولا نستحمل اي حاجه لو ضرب به جبل لكان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان يرجع تاني ويضرب تاني ويرجع تراب ويتعاد مرة تانية ويفضل كده إلى قيام الساعة ده مع إيه؟ مع فراش من نار غطاء من نار باب إلى النار يضيق عليه قبر يأتيه من سموم النار ومن حر النار نسأل الله العفو والعافية فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين اللي هم الإنس والجن ثم يفتح له باب ثاني من النار ويمهد من فرش للنار فيقول ربي لا تقم الساعة أنا مش عايز يوم القيامة طب والعذاب اللي أنت فيه ده أنا مش عايز يوم القيامة لأن عارف إن العذاب اللي جاي أشد من اللي أنا فيه خليني في اللي أنا فيه وأنا راضي ده كله راضي بإيه؟ راضي ان انت تبقى نايم على فراش من نار والغطاء من النار وباب من النار ويضيق عليك وتضرب بمرزبه من حديد تصير بها ترابا ثم ترجع مره اخرى كل دوت راضي بيه ايوه راضي بيه بس ما تقومش بساعه كل ده اللي لسه ما بيصليش لسه بيفكر هيصلي ولا مش هيصلي كل ده اللي لسه ما اتحجبتش بتفكر يا ترى اتحجب ولا بلاش كل ده اللي بيعق والديه بيفكر يا ترى ابر والديه ولا لا عايزين نفوق من الغفله يا اخوه عايزين نفوق من الغفله والله العظيم محتاجين محدش فينا يتحمل هذا العذاب عايزين نتوب قبل ما نتمنى ان احنا نتوب فيحال بيننا وبين التوبه ويقول سؤال لعبده رب ارجعون لعلي لعلي هو مش متاكد لعلي اعمل صالحا فيما ترك فيقال له كلا ولذلك اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ان الكفار يتمنوا الرجعه الى الدنيا في خمس مواضع، ايه هي الخمس مواضع؟ اول موضع عند الموت، قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال له كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون الموضع الثاني اللي عايزين يتمنوا فيه العودة عند معاينة العذاب يوم القيامة قال جل وعلا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيقول لهم جل وعلا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال الموضع الثالث لما يقف على النار ويشوف النار قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فيقول لهم جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الموضع الرابع إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه قال جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فيرد الحق جل وعلا عنهم ويقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والنار الناس أجمعين وآخر موقع يتمنوا فيه الرجعة وهم في غمرات نار جهنم أعاذنا الله وإياكم قال جل وعلا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيقول لهم جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أقسم بالله يا أخوة وأقسم بالله لكل أخت إن أنا خايف عليكم جميعا خايف على نفسي وخايف على كل الحاضرين خايف عليكم من المشاهد دي إحنا ما نستحملش ما تيجوا نتوب لله ما تيجوا نعلنها توبة ما تيجوا كل أخ وكل أخت قاعدين دلوقتي يستغفروا بسرهم ويتوبوا لله سبحانه وتعالى لعلنا واحد اقعد كده افتكر رحلة السعداء ورحلة الأشقياء تخيل كده لو اللي مش محجبة النهارده اتحجبت تكون من رحلة أشقاء لرحلة السعداء على طول إن شاء الله جل وعلا واللي ما بيصليش لو صلى النهارده إن شاء الله يكون من السعداء إن شاء الله نرجو له ذلك واللي بيزني اللي بيشرب خمر واللي بيشرب دم واللي بيشرب دخان واللي عايش على الدش والتلفاز واللي عايش واللي عايش عايزين كلنا نتوب عايزين نرجع الى الله سبحانه وتعالى قبل ما نعيش رحله الاشقاء التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا دلوقتي امام القبر امام القبر هندخل القبر يوم الخميس القادم ان شاء الله جل وعلا لنرى ما الذي يحدث داخل القبر من عذاب او من نعيم وان كنا ذكرنا شيئا يسيرا عن ذلك لكن هنقسم موضوع القبر أيضا كتقسيم الموت هنسمي الموضوع الأول عيش السعداء في القبر والموضوع الثاني عيش الأشقياء وهنشوف الأسباب التي تجلب عذاب القبر وأسباب النجاة من عذاب القبر إني داعي فأمن من قلبي